بسم الاب والابن والروح القدس الاله الواحد امين نقلب الكلام نقول ماذا ينتظر منك جوزك للسيدات فقط غير المكرونه البشاميل ماذا ينتظر منك جوزك نمرة واحد احفظوا الترتيب هنا مهم قوي نمرة واحد مش الحب الاحترام اللي هو بالنسبة له ترجمة للحب to honor كل الرجال عندهم مشكلة أول ما الزوجة تتحمق تعلي صوتها تقاطع مش بتحترمني يا عم بتحترمك لا دنيا تولع يا حبيبي انت بتنط ليه للموضوع ده لان هو ده الموضوع اللي شاغل كل الرجاله دي ازمه الرجاله انه يحتاج الى احترام في العلاقه الزوجيه قبل اي حاجه واغلب الستات مش راضيين يفهموا الحته دي كتير من الستات بيعاملوا رجالتهم كانهم ستات يعني ايه يعني عاوزه تجيب له ورد لان هي بتحب الورد هياكل الورد ورد ايه اللي هتجيبيه ملوش الورد بالنسبه له اه كويس حلو بس آه انت مش فاهمه حاجه هاتي له مسقعه لكن انت مش فاهمه اول حاجه يحتاجها الاحترام أما أنتم الأفراد فليحب كل واحد امرأته بدأ بالراجل وطالبه بالحب ونقل على الست وطالبها الهيبة الهيبة كلمة أعلى من الاحترام على فكرة فتهاب رجلها طبعا الشمامسة انتوا عارفين بيقروها ازاي ها فلتهب رجلها كل الأكاليل اللي بحضرها كلها هب بس ده بيتقري في في الفرح قاعدين يتصوروا مش دريانين بعشتهم مش فارق احذري احذري يا بنتي من السخرية او النقد اللاذع اصعب حاجة على الراجل لو مراته سخرت او نقدت منه نقد جارح في بنات لسانهم فالت في بنات استقوا بالتعليم في بنات في بيوتهم كانوا بيتريقوا على والديهم دول اكتر بنات بيتعبوا في جوازهم لانها هي مش واخده بالها ان الكلمه اللي فيها تطاول على جوزها بتفصله نفسيا دي بدايه التباعد بكل سلبياته السيئه سلبيات كتيرة قوي هتحصل لانه قلبه بيقفل لمجرد انها وجعته بكلمة ما كانتش مفروض تتقال حتى لو قالت سوري بس في الرصيد اصبح فيه نقطة وحشة فاحذري من دي جدا وانت بتحترمي دايما حسسي جوزك ان هو الاهم دائما برضو ازمة بنات كتير لما يجي الطفل الاول يتنسي الراجل لا غلط خطر لما تخدم تتلهي في الخدمة بزيادة غلط غلط لازم جوزك يحس انه انت محترماه ومقدرة وجوده واحتياجاته فلا لا هو بيحسها من كلامك وشخصيتك وكل حاجة فيك تاني نقطة يحتاجها الرجل من مراته أو ينتظرها الزوج من زوجته الوداعة الوداعة مطلوبة مننا كلنا تعلموا مني ها لأني وديع وداعة دي صفة مسيحية أساسية بالأولى في الستات أسوأ صفة في الست مش عارف اقول عكس الوداعة ايه بقى قولوا زي ما انتوا عاوزين العنف الشضلية القسوة ال... الوداعة جمال للزوج يعني ايه الوداعة دي اصلها ما, ما لهاش صفة واحدة فعلا حتى القديسين قالوا صعب, صعب توصف لان كل حاجة حلوة في المسيح في الكلمة دي عشان كده قال تعلموا مني لاني وديع وديع دي بقى طيب ايوه طيب طبعا بشوش مبتسمة مبتسمة خجولة شوية هادية شوية تسمع براحتها كريمة كل الصفات بسيطة كل الصفات دي في كلمة وديعة عشان كده قال دي بس لأن الوداعة كوكتيل من الصفات الجميلة بس احنا واحنا بنسمعها قادرين نتخيلها الكلمة ينتظر كل زوج هذه الصفة من زوجته دي حتة رجالي ما ينفعش انك تنسيها هو منتظر كده منتظر انك تبقي وشك بشوش تعبانة مش تعبانة هو منتظر مهمومة مش مهمومة هو مستني وده اللي قالته برضو الكنيسة في الإكليل إيه البشاشة الشباشب البشاشة مش الشباشب تقابليه بالبشاشة لا تكن زينتكن الزينة الخارجية من ضفر الشعر والتحلي بالذهب ولبس الثياب يعني ساعات الستات يبقوا بيزعقوا في البيت وصوتهم عالي وعمالة تلون في وشها بس هو مش ده اللي هيسعد جوزها هي ده بيحاول يديها ثقة بنفسها بس ده قدام جوزها ملوش علاقة خالص بسعادته هي سعادته الحقيقية ان هي وشها في الرضا وفي الابتسامة وبشاشة آه في ايات كتير بس آه طبعا انا هحط كم كلمة في الاخر صمت شوية اسكتي شوية واسمعي لو سمحتي لان في ستات ما بيسكتوش الهدوء الهدوء اللطف اللطف اللي يعني تبقي طيبة تبقي gentle تبقي decent تبقي مهذبة الحاجات دي بتفرق مع أي راجل مفيش راجل ما بيفرقش مع الحتة دي وخلي بالك معلش لازم أقولها برضو انتوا بناتي ما هو لو انت مش وديعة هتشد انتباهه واحدة عاملة نفسها وديعة حتى لو كان راجل كويس ليه تحطيه في الحرب دي بقى انا مش بقول ما فيش وداعة في الشارع لما يعرفوش ربنا ما عندهمش وداعة ما تصدقوش بس بيعرفوا يمثلوها المصيبة ان الرجالة اغلبهم مغفلين سوري يعني تزعلوش يا رجالة فالوداعة من الحاجات اللي تتمثل طيب خليكي واعية انا قلت مش هتفوت الحكاية طيب ربنا يستر نكمل ثلاثة جوزك محتاجك قانوعة ثلاثة مع الوداعة فصلت كده منها حتة ممكن تتحط تبع الوداعة بس أنا طلعتها لوحدها عشان تبان القناعة الابتسامة والقناعة من, أز... من أهم أسباب النكد في البيوت الزوجة غير الراضية لما يعمل إيه جوزها ما ما ما بتع... بيعجبهاش العجب ما بيعجبهاش العجب لما تيجي هدية ليه ليه جبت دي لما يروحوا حتة المكان ده اخترته انت غلط اللي يعمل اي حاجة خلاص بيزهق بعد شوية وفي زوجة قنوعة دائما يعني ايه دايما يحاسس منها انها راضية بحياتها في قليل في كتير هي راضية جابوا حاجة غالية جابوا حاجة رخيصة هي راضية طبعا الرضا ده شيء بيدي ثقة الراجل في نفسه خلي بالكم لأن الراجل اللي مش عارف يرضي مراته بتتهز ثقته في نفسه لأن دي أقرب شخصية ليه وهي مش فاهمة كده إنها عدم رضاها عدم قناعتها بيقلب نفسيا معاه إن هو حاسس إنه مش عارف يعمل حاجة برضه بيزود المسافة النفسية اللي بينهم أما التقوى مع القناعة فهي تجارة عظيمة بصوا الأمثال حطها إزاي بقى الحكيم سليمان الوكف المتتابع في يوم ممطر والمرأة المخاصمة صيان عارف لما تلاقي حاجة بتنقر كده بتطقر يعني في بلاد بره يفهموا الحتة دي يبقى قاعد في مكتبه كده ونقطة مطر نازلة تنقر تك تك تك لما هيتجنن ده بيعذبوا بيها زمان الناس اللي ففي زوجة كده نقر مستمر نكد خصام عدم رضا كلمات بايخة طول الوقت آه النفس الشبعانة تدوس العسل وللنفس الجائعة كل مر حلو وده طبعا معناه احذار النكد أربعة الخضوع دي حتة برضو حساسة جدا الراجل عموما يحتاج أن يتأكد أن مراته عندها استعداد للخضوع يعني إيه هي ده ما يمنعش أبدا أنها تتفاهم وإنها تقول رأيها وإنها تشكي وإنها تحكي وإنها تاخد وتدي بس لازم يكون متأكد في الآخر إن ما عندهاش مشكلة في كلمة حاضر إحنا بقى كل اللي أنا قلته ده موافقين عليه ما عدا كلمة حاضر فخلاص لازم يزعق ليه؟ إنها ما بتقولش حاضر وما عندهاش استعداد تقول حاضر فإيه خلاص بيعلي صوته بقى يعني يغلبوهم بالصوت ما هي بقت خناقة ما بقاش زواج لكن لو الحكاية متظبطة صح هي عندها استعداد للخضوع هي لا تنافس على المركز الأول هي مش عندهاش الأزمة دي الإنجيل كان واضح أيها النساء زي ما قال يا رجالة حبوا قال أيتها النساء كن خاضعات لرجالكن حتى وإن كان البعض لا يطيعون الكلمة يربحون بسيرة النساء بدون كلمة الزوجة الخاضعة تكسب جوزها للمسيح مهما كان بعيد الزوجة الخاضعة تعرف تغير في جوزها كتير الزوجة اللي, اللي بتعند وبتقاوح وعاوزة تمشي اللي في دماغها مش هتكسب حد أبدا هيبقى بيتها متلصم إن ما خربش لأنها لا تميل للخضوع ودي أزمة على فكرة زي ما أنا بقول إن أنا عندنا أزمة حاليا إن شباب كتير طالع متدلع مش عاوز يشيل مسؤولية بنات كتير طالعة عنيدة مش عاوزة تقول حاضر دي أزمة جيل دي ظاهرة أنا بقولها كظاهرة بس لو ده مسيحي صح هيبقى راجل مسؤول ودي لو مسيحية صح هتبقى بنت تقول حاضر ما عندهاش مشكلة وده بيبان في البيت قبل الارتباط إلى أي مدى بتخضع لوالديها اكرم أباك وأمك هي مفتاح الزواج السعيد اكرم أباك وأمك هي اللي تطلع بنت زوجة تكرم جوزها لأنها عارفة تكرم والديها طول العمر آه الخضوع ده طبعا متكرر في أفسس خمسة أيها النساء اخضعنا لرجالكن كما للرب كما تخضع الكنيسة المسيح كذلك النساء لرجالهن في كل شيء خلي بالكم في كل شيء مش معناه يكسروا وصية ربنا لكن مفيش حاجة اسمها لا جوزي مالوش في الحتة دي لا معلش لو قال رأيي في التربية ما ينفعش تكسري كلامه اكمنك قرية الكتابين لا في كل شيء يعني في كل الجوانب عندك استعداد للخضوع وهو عنده استعداد للتفاهم أنا مش بلغي التفاهم خالص لكن في استعداد للخضوع لأن في ستات معتبرة ما تسمعش لجوزها وتقول له حاضر إلا في ثلاثة من عشرة من بنود الحياة سبعة من عشرة ملوش إنه يتكلم فيها وده جواز إيه ده اللي حبساه في حتة كده لا طبعا ده, ده, ده عند وده كبرياء في المرأة بيخليها قافلة على حتت كده ما حدش يتكلم أنا دي أنا اللي أتكلم فيها لا بدل اتجوزتي خلاص مستعدة تقبلي جوزك في حاجات كتير بصوا لما اتكلم عن أمنا سارة هكذا كانت قديما النساء القديسات المتوكلات على الله بصوا ابتدى بالحتة الروحية ابتدى ان دي ست بتاعت ربنا أمنا سارة قديسات متوكلات على الله يزين أنفسهن بالخضوع خاضعات لرجالهن سارة ما كانتش بتحط make up لا يزينهن يعني تتزين بخضوعها لجوزها جمالها انها كانت تخضع لجوزها طبعا هنا الكنيسه خدت لقطه لقطه من 3000 سنه اكتر ابونا ابراهيم 2000 ودي 2000 4000 سنه ايه اللقطه ان ساره لما علقت في سرها عن موقف لابراهيم قالت سيدي في سرها يعني هذا الاحترام حتى في سرها فاكرين امتى لما المسيح قاعد مع ابونا ابراهيم بره وهي جوه وضحكت استكترت اللي سمعاه رميه ودني معلش عدوها دي ما هتقرروا كده كده يعني ما هتعرف انما الحته الحلوه ايه قالت سيدي قد شاخ قالت في سرها كده طبعا ده معناه احترام طبيعي جواها واستعداد للخضوع شديد طبعا ليها اخطاء على فكره ساره يعني ساره خضعت لابراهيم في موقف ما كانش صح لما قال لها لما قال قولي انك اختي لا كانت المفروض تقول له لا ده لا يليق باولاد ربنا وهو خضع لها للاسف في موقف ما كانش صح برضه حياتنا فيها اخطاء حتى القديسين لهم اخطاء لكن جنرالي طول الحياه لا ساره خاضعه طبعا خمسة ماذا يحتاج الزوج من مراته الأمومة والنشاط زي ما أنا رميت كلمة أن مراتك محتاجاك في لحظة تلعب دور الأب إيه رأيك أن أنك أنت لازم تفهمي أن جوزك في لحظة محتاج محتاجك كأم ولو ما لعبتيش الدور ده ها هيفكر يروح لماما يعني ايه يعني ايه تلعبي دور ام شوية يعني لما بيكون تعبان بيبقى عاوز يتدلع سنة طب وماله ايه المشكلة يعني دي حتة بتطلع منك طبيعي دي ماشية مع تركيبتك كامرأة مش هتعملي مجهود عشان تطلعي الأمومة اللي فيكي لجوزك قبل عيالك ايه المشكلة لا يقلل من كرامته كرجل انا بتكلم في لحظات معينة فهو جوزك عاوز يشوفك ام للعيال طبعا وليه في لحظات وهو متضايق وهو مهزوز وهو مكسور وهو منزعج عاوز الطبطبة بتاعت ماما لو كانت ماما كويسة في يعني بتطبطب عاوز الكلمة عاوز ال ال الاهتمام الزيادة اللي كان بياخده أي طفل من أمه في لحظة وماله داخل كل رجل طفل طبعا ايه المشكلة فش حاجة انك تبقي فاهمة كده ولازم تدي الحتة دي آه تراقب طرق أهل بيتها لا تأكل خبز الكسل يقوم أولادها يطوبوها زوجها أيضا يمدحها كل دول شبعانين بقلب كبير قلب الأم ده طيب ندخل على ستة ماذا يحتاج الزوجة من امرأته يحتاج أيضا أن تكون مدبرة مدبرة يعني إيه يعني مشكلة ساعات تسرع الزوجات أو عدم الحكمة في التصرف أو يعني بتغلط كتير في قرارات مش محتاجة عبقرية يعني طبعا ده بيضايق أي راجل احنا مش بنتكلم ان هي اللي هتسوق بس في شيء من التدبير لأنه مدبرة الأسرة هي الأم طبعا ملكة البيت أهم من الملك طبعا الحياة الزوجية كده اللي, اللي بيسوق البيت صح الزوجة واللي بيربي العيال الزوجة قبل الزوج فهو مستني يلاقي فيكي تدبير تدبير يعني ايه ما تخلصلوش المرتب في أول أسبوع ما هو طبعا هينزعج بعد شوية وهيضطر ما يقولش بياخد كام لأنه أنت وقعتي في حتة مش حلوة دبري حالك مش بنقول غنى وفقر في ستات فقيرة جدا وأمية ومدبرات وفي ستات غنية جدا ومهرجلين آخر هرجلة والراجل بيخبي عن مراته بياخد كام عشان البيت مش هيمشي بسبب قلة العقل طب ما هو التدبير هو منتظره منك ما هو غصب عنه هو ملوش دعوه التلاجه فيها ايه بوتاجاز ايه الشغاله ايه ما الحاجات دي مش هيعرف يدخل دماغه فيها ومش صح انه يدخل دماغه فيها دي حاجتك والتدبير هنا مهم طبعا الامثال بقى ركز في دي قوي امثال 31 فضل يتكلم عن دي بالتفصيل وبيتكلم عن واحده فلاحه على فكره واحده بسيطه من سليمان 3000 سنه فبيتكلم عن زوجه مدبره ما بيتكلمش خالص في شهادات ولا جمال خارجي بيتكلم عن واحدة عاقلة مدبرة واعية بصة لعيالها تحب جوزها تكبره كل الصفات اللي احنا بنحكي فيها دي ومن 3000 سنة تفتح فمها بالحكمة من ضمن ما قال في لسانها سنة المعروف يعني كلامها حلو كلامها حكم بتقول دايما كلام يعني معقول كده موزون طيب سبعة ماذا يحتاج الزوج من زوجته الاشتياق والاحتياج ليه الحتة دي برضو بعض الرجالة مش فاهمينها زي ما جوزك بيشتاق لك معلش عاوز يحس ان انت مشتاقاله خلي بالكم دي حتة فيها رجولة شوية احيانا ستات تبقى ايه يعني مهملة تماما لحق الزوج ولا تعبر عن احتياجها ولا اشتياقها وده مع بعض الرجالة بيجيب لهم نوع من القلق والكآبة وساعات يبقى عصبي جدا لأن مراته عمرها ما حسسته إنها محتاجاه أو مشتاقاله بس ده احتياج طبيعي طب ما المسيح بيفرح لما احنا ككنيسة بنشتاق له بيفرح على المستوى طبعا الروحاني النقي العالي جدا لكن المسيح حط نفسه كعريس وحط نفسه كخطيب في كلام الكتاب المقدس عشان يقدس كل المشاعر البشرية والعلاقات الإنسانية إذا كان ده الشكل الأمثل للمسيح والكنيسة الكنيسة مشتاقة لعريسها والعريس مشتاق لعروسته ده احنا في الإكليل بنقول آية طبعا محدش فاهمها ولا حد مركز فيها في الفرح مثل العريس الإيه الخارج من خضره يتهلل مثل الجبار المسرع في طريقه يعني ده فيلم ده رومانس يعني المنظر اللي بتحطه الكنيسة في المزمور بتاع الإكليل المسيح طالع يجري يحضن كنيسته يحضن عروسته مسرع في طريقه اللي هي قمة الاشتياقات اللي بين زوج وزوجة فالكنيسة رومانسية جدا بتحط قدام الزوجين لازم تشتاقوا لبعض ولازم تجروا لبعض وتبقوا هفتانين على بعض حتى الكنيسة واخدة بالها من الحاجات دي طبعا هي بتحطها بالشكل الرائع الكامل بتاع حب المسيح للبشرية بس هي المسيحية ايه غير حب ما كل حاجة في حياتنا حب تحب ربنا تبقى سعيد تحب مراتك تبقى سعيد تحب الناس كلها تبقى أسعد ما يمكن أم. ندخل على ثمانية فاكرين دي نفس النقطة اللي قلتها الناحية التانية كما أن الزوجة تحتاج من جوزها الحرية والخصوصية الزوج يحتاج من مراته مساحة من الحرية والخصوصية في رجالة كتيرة تدخل عندي الأوضة تعمل كده أعرف إنها مشكلة زوجية على طول لما تلاقيه بيحف يعمل كده عاوز بياخد نفسه بصعوبة كده أعرف إنه مخنوق مخنوق أعرف إنها مش خطية لا مراته على طول فيجي يقول لي مش عارف اتنفس مش عارف مرة اخرج مع اصحابي في الشهر النكد كله بقية الشهر ما تسيبيه ايه المشكلة ادوا مساحة من الحرية احنا ما, ما بنمتلكش بعض زي ما في حب امتلاك عند بعض الرجالة في حب امتلاك عند بعض الزوجات يبقى يبقى الراجل مش عارف يتحرك وهو عشان مسيحي يميل للتواضع بيحاول يرضيها بزيادة بس هو ارضائها مستحيل وارضائها غلط على فكرة لو هي متمك متملكة كده يبقى ارضائها غلط يبقى مرض يبقى هيتحطم يبقى مش هيبقى راجل لو هتتملكه تماما وبالتالي لازم تدي مساحة من الحرية بدل في ثقة مع الخصوصية تاني يعني ايه زي ما قلنا ما تحكوش بره هنا نقول نفس الكلام هنا البيت له خصوصيته والأسرار والحياة مستقلة ومحدش يعرف حاجة المشاركة لا تعني الامتلاك أو التدخل احذري من التفتيش وراء جوزك لئلا يعند اتركيه قليلا لوحدته ده دي بيعملوا فيها قصص دي في حاجة الراجل لما يتضايق يحب يقعد مع نفسه الست لما تتضايق تحب جوزها يقعد يطبطب ويطلع الكلام فأغلب الستات فاهمة نفسها بس مش فاهمة الراجل فلما تلاقي الراجل متضايق عشان بتحبه بقى تقعد فوق راسه لازم تقول لي متضايق من ايه سيبيني دلوقتي لا لا سيبك ليه ما عنديش محبة لا يمكن سيبك فاهمين المشكلة ماشية ازاي هي عن حب مصرة وهو هينفجر لأنه هي مش فاهماه هو اللي يريحه يقعد لوحده سيبيه في حاله سيبيه ينام سيبيه يتمشى سيبيه يصلي سيبيه ياكل سيبيه بس قولي له انا في اي وقت عاوز تحكي انا جاهزه اسمعك طبطبي بس لكن مش لازم اعرف ليه لازم تعرف انت عاوزه تريحيه ولا تغذيه تكملي عليه ما هو لو عاوزه تريحيه سيبيه وانت اللي عاوز تريحها ما تسيبهاش فهمتوا الفرق فرق عكس النقطه دي عكسيه بقى دي من النقط اللي عكس بعض تماما عاوز تريحها ما تسيبهاش عاوزه تريحيه من فضلك سيبيه الحته دي مهمه هنا سيبيه شويه هيفك ولما يفك ارجعي بقى اتكلمي معاه هيقول كله بيقول يعني الرجاله غلابه فانتوا يعني لازم تبقوا فاهمين تسعة الشفافية والصدق الزوج محتاج ايه من مراته محتاج الشفافية والصدق من الحاجات الصعبة قوي على الزوج لما يكتشف ان مراته بتخبي عنه حاجات كتير هي شايفة بعبقرية ما انه احسن ما يعرفش الحاجات دي بس الحقيقة هو مش هيستقبلها كده عدم الصدق بين الزوجين حتى لو غرضه بالنسبة لها كويس للأسف بيوصل إلى خطورة في التعامل بعد كده لأن هي بتخبي عليا مرة واثنين وثلاثة مش عارف بتخبي إيه تاني فهمتوا بقى المخ هيروح فين مش عارف هي عايشة إزاي وبتخبي إيه طب ليه كده بقى طبعا أنا باجي على الرجالة وساعات أقول ما هو أنت ساعات من تحكمك بتوصلها انها تضطر تخبي لكن الوضع الطبيعي مفيش حاجة تستخبى حتى في التربية على فكرة لو بنتك او ابنك قال لك الشباب كده هيمسكوا اهلنا ما تقوليش لبابا قولي له وقولي له اوعى تقول انك انت عرفت ولا تبين معلش انا في رايي لان انتوا واحد ما ينفعش ما يتقالش لكن كمان كانه ما يعرفش مهما حصل ده لو راجل بقى موزون صح خلاص احتراما للي بينك وبين ابنك او بنتك سمع زي ما ما سمعش بس كمان احتراما للي بينك وبين جوزك ما ينفعش السر ما يتعرفش فدي عاوزة حكمة عاوزة بالانس نختم بآخر نقطة برضو التقدير والتشجيع يعني زي ما شفناه في الناحية دي نشوفه في الناحية دي زي ما هي مستنية انك انت تقدرها لانها بتتعب في البيت انت كمان قدري ان اي راجل بيشتغل في الشارع يعني العشر ساعات اللي بره البيت دول معركة دلوقتي فعلا الله يعين الجيل اللي طالع ده ما يجي على السواقة ما يجي على مشاكل الاشغال والنطاح اللي بين الناس وبعضها شقة فعلا طيب ما هو بيشوف في عينيكي وانت مستنية في البيت انك بتستقبليه فعلا الحمد لله على السلامة زي عاوزة تقولي له نفسي أشيلك فوق راسي عشان أريحك بعد يوم طويل زي كده بتفرق طبعا فالتقدير والتشجيع المتبادل يسعد الكل